الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الرابع والسبعون من دروس شرح التحفة السنية شرح الآجرمية والتحفة لمحمد محي الدين وهو آخر درس في التحفة السنية شرح الأجرمية بفضل الله ومنته وهذا في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شعبان لعام 1438 هجرية والموافق الواحد والعشرين من مايو لعام 2017 وهذا الدرس يعتبر هو الدرس الأخير في هذا الكتاب ولكن هناك بعض الإضافات سوف أضيفها إن شاء الله تعالى على هذا الكتاب بعد رمضان لعام 1438 لعام 1438 إن شاء الله تعالى لكن بهذا الدرس يكون قد انتهينا من شرح كتاب التحفة وانتهينا من شرح الآجرمية هناك بعض الإضافات سوف تكون إن شاء الله بعد عيد الفطر و زوائد إن شاء الله يقول صاحب التحفة وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ايه آه ثوب خز وباب صاج وخاتم آه حديد آه وكعادتنا نبدأ بإعراب الأجرمية وبدرس اليوم نكون قد أعربنا جميع ألفاظ الأجرمية بفضل الله وتوفيقه وتسديده وعونه فيا رب لك, لك الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا هدانا الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أحيانا حتى انتهينا من هذا الكتاب وسوف نأخذ إن شاء الله تعالى بعده شرح كتاب قطر الندى إن أحيانا الله وأبقانا وأما الواو حرف عطف وأما حرف شرط وتفصيل يقول ما اسم موصول مبتدأ مبني على السكون في محل رفع آه يخفض طبعا احنا ما زلنا مع درس المخفوضات يخفض فعل مضارع مبني ما لما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد على ما والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب بالإضافة الباء حرف جر والإضافة جار ومجرور متعلق بإيه ها يخفض فنحو الفاء واقعة في جواب الأما ونحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك ايه نحو وقولك الواو مضاف اليه مجرور بالكسره الظاهره وقول مضاف والكاف مضاف اليه مبني على الفتح غلام فاعل لفعل محذوف تقديره جاء ايه غلام ايه زيد وحذفه المصنف وما بعده للاختصار وغلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بإيه بالكسرة الظاهرة آه يقول لك النحوي عمره ما يحتار في أي جملة صحيح. تمام ليه آه إن فتحها يقول لك وذلك إيه آه مش عارف إيه محذوف وان رفعها يقول لك وذلك مش عارف ليه يعني له مخارج من ايه زي المحامي اه زي المحامي بالضبط وهو الواو آه للاستئناف وهو ضمير منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع على قسمين على حرف جر وقس وقسمين إيه؟ مجرور بعلى وعلام جره الياء المفتوحة على ما قبلها المقصور إيه ما بعدها لأنه مثنى والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا تقديره إيه آه كائن ما تمام اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من قسمين يقدر فعل مضارع مبني على ما لم يسمى إيه فاعله ونائب الفاعل ضمير مستتر عائد على إيه ما والجملة من الفعل ونائب الفاعل صلة الموصول لا محل لها من إيه من الإعراب باللام الباء حرف جر جار ومجرور متعلق بيقدر آه نحو آه خبر لمبتدا محذوف تقديره إيه وذلك نحو آه غلام فاعل لفعل محذوف تقديره جاء إيه غلام مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالكسرة وما الواو حرف عطف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه آه على ما الأولى يقدر فعل إيه مضارع مبني المجهول ونائب الفاعل يعود على ما والجملة صلة الموصول آه بمن جار ومجرور متعلق بإيه بيقدر يقدر نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره إيه وذلك إيه نحو ثوب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا إيه ثوب وثوب مضاف وخز مضاف إليه مجرور بالكسرة وباب الواو حرف عطف باب خبر المبتدا محذوف تقديره هذا باب وباب مضاف وساج ايه ها آه مضاف اليه مجرور بالكسره وخاتم الواو حرف عطف خاتم خبر لمبتدا محذوف تقديره ايه هذا ايه خاتم وخاتم مضاف وحديد مضاف اليه مجرور بالكسره آه الظاهره ولا يخفى ان فيه اشعار بختم الكتاب ففيه ايه ها آه حسن اختتام وما اشبه ذلك تمام آه يعني عايز يقول ايه وخاتم حديد يعني هو آه ختم الكتاب بايه يعني بختم حديد او بخاتم من حديد تمام كأنه يشعر بأن هذه هي آخر كلمة إيه؟ الكتاب وما أشبه ذلك ما اسم موصول أشبه فعل ماضي آه وفاعله يعود على ما والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لا من الإعراب وذا اسمه إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول أشبه ولا واللام للبعد والكاف حرف خطاب لا محل من اعراب والله سبحانه وتعالى أعلم وهذا آخر ما يسر الله تعالى على هذا المتن المبارك والحمد لله في المبتدا والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والمرجو ممن اطلع على زلل مني أن يصلحه ويجيب عني فإن الإنسان محل الهفوات خصوصا مع التشويش بالمنغصات وكان الفراغ من هذا الشرح أو من هذا الإعراب في يوم الخامس والعشرين من يا شعبان لعام 1438 هجرية الموافق ال 21 من مايو لعام 1000 و آه 2017 وهذا الإعراب لهذه الأجرمية هو من كتاب الخريدة البهية في إعراب ألفاظ الأجرمية والمؤلف لهذا الكتاب هو عبد الله ابن عثمان ابن أحمد العجمي المتوفي بعد 1300 أه؟ وسبعة هجرية 1307 هجرية وكان قد فرغ من هذا الإعراب يوم الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام 307 بعد الألف يعني في السنة التي مات فيها من هجرة من الهجرة من له العز والشرف وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الكتاب وهذا الإعراب الخريدة البهية أخذناه مع بكامله مع كتاب التحفة السنية بشرح الأجرمية وكذلك أخذنا كتاب الحوار في شرح الأجرمية الذي ألفه السيد ابن حسن الديب إذا نحن شرحنا الأجرمية من ثلاثة كتب التحفة السنية وكتاب الحوا- الحوار وكتاب الخريدة البهية إعراب ألفاظ الأجرمية ولله الحمد والمنة يقول صاحب التحفة السنية وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين الأول ما تكون آه، بالإضافة فيه على معنى من والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى إيه؟ اللام آه، للملك يعني والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف آه، جزءا آه، وبعضا من إيه من المضاف إليه نحو إيه جبة صوف يعني الجبة دي مصنوعة من إيه الصوف يبقى ال- آه، هنا المضاف جزء من المضاف إليه وهو إيه الجبة دي جزء من الصوف ولا هك- هي كل الصوف جزء من الصوف تمام فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه وكذلك أمثلة المؤلف وأما ما تكون الإضافة فيه الإضافة فيه بمعنى فيه فضابطه وهذا لم يذكره المؤلف صعب الأجرمية أن يكون المضاف إليه إيه؟ ظرفا للمضاف نحو قولك إيه ها بل مكر الليل يكون ظرف آه، الليل هنا إيه ظرف زمان بل مكر الليل يعني آه، مش مش الليل آه، مش المكر بتاع الليل نفسه لا مكر في الليل المكر الذي مكرتموه ايه في الليل فيقول لك هذا امر دبر ها بليل او في ليل تمام فان الليل ظرف للمكان ووقت يقع المكر فيه واما ما تكون الاضافه فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه احد النوعين المذكورين آه، الفي آه، آه، او من نحو غلام زيد وحصير المسجد يعني الغلام ملك لزيد والحصير ملك لايه حرف اللام يعني لا بمعنى ملك يعني لام الملكية وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المفروضات والمفروض بالتبعية بالتبعية ليه وعذ- وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا والله سبحانه وتعالى أعلم وإيه وأعز وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب التحفة السنية بشرح آه الأجرمية ولكن آه قبل أن ننتهي آه نوضح ما سمعنا من هذا الشرح ونشرح بشيء من التفصيل الإضافة لغة واصطلاحا الإضافة لغة الإسناد تقول أضفت ظهري للحائط إذ إيه ها إذ إيه أسندته أضفت ظهري للحائط إذ إيه أسندته تمام اصطلاحا هي نسبة اسم إلى آخر توجب للثاني إيه الجر دائما توجب للثاني إيه الجر إيه دائما المضاف والمضاف إليه و- آه، فكلمة زيد هنا إيه كلمة غلام مضاف وزيد ها وزيد إيه وزيد إيه يا محمود مضاف إليه ويسمى الأول مضافا والثاني مضاف إليه ويكون بينهما حرف جر مقدر يكون بينهم إيه مقدر آه, آه ف- هو مش موجود هو مقصود الغلام لزيد فحرف الجر هنا مش موجود أو يبقى حرف الجر إيه من أو في ما- بل مكر الليلي يعني مكر الليلي خاتم من حديد فبتقول خاتم حديد آه تمام هات مثالا توضح به ما تقول لو قلت مثلا قرأت مجلدا في يوم واحد لما عرف السامع حقيقة المجلد الذي إيه؟ قرأته في يوم واحد لأن المجلدات كتير مجلد إيه ألف ليلة وليلة إيه المجلد أنت قريته تمام آه. لكنك إذا أردت إزالة الإبهام عند السامع عن المجلد الذي قرأته ت- آه. نسبت المجلد إلى السيرة وتقول إيه وقلت قرأت مجلد السيرة يبقى أنا فهمت كده أنك المجلد اللي قرأته ده كان فين في السيرة فإن نسبت شيئا إلى آخر بقصد إزالة, إزالة الإبهام عنه وتحديده في ذهن في ذهن السامع تدعى إضافة وإن الإضافة تتألف من ركنين مهمين المضاف والمضاف إليه تمام فالمضاف في المثال السابق هو الكتاب والمضاف إليه إيه يعني احنا أضفنا الكتاب على السيرة أو إلى السيرة تمام وضح بالمثال إعراب المضاف والمضاف إليه المضاف يعرب المضاف نفسه بقى يعرب حسب موقعه في الجملة ها فاعل مفعول حسب موقعه في الجملة تمام جاء غلام زيد فهنا جاء فعل ايه ماضي وغلام فاعل مرفوع بالضم ها رأيت غلام زيد فرأى فعل ماضي ماضي والتاء تاء ايه الفاعل ها غلام هنا ايه مفعول به مررت بغلام زيد جار ومجرور يبقى اذا المضاف يعرب حسب ايه اما المضاف اليه فلا يعرب الا ايه مضاف اليه مجرور فبقول ايه جاء زيد ج- آه، جاء غلام زيد بقول جاء غلام زيد جاء فعل ماضي غلام فاعل مرفوع بالضمه وزيد مضاف و إيه؟ وغلام مضاف وزيد ايه مضاف اليه مجرور بالكسره رايت غلام زيد راى فعل ماضي التاء تاء الفاعل غلام ايه مضاف اليه ايه آه، غلام مفعول به منصوب تمام على التصريف فتحه الظاهره وغلام مضاف وزيد ايه مضاف اليه مجرور برضه بالكسره مررت بغلام زيد مره فعل ماضي والتاء الفاعل بغلام الباء حرف جر والغلام ايه اسم مجرور بالباء وعلامه جر الكسره الظاهره زيد برضه مضاف ايه اليه مجرور اذا المضاف اليه دائما لا يعرب الا ايه مضاف اليه مجرور والمضاف يعرب حسب ايه موقعه ايه في الجملة تقول ايه قال الله تعالى قل يا ايها الناس اني آه رسول الله اليكم فرسول هنا خبر ايه ان مرفوع بايه بالضمه وعلامه رفع الضمه الله لفظ الجلاله الله مضاف اليه ايه مجرور طيب ولكني آه ولكن رسول الله ايه وخاتم النبيين ما كان محمد ولكن رسو- آه، ما كان محمد ابا أحد من الرجال. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول هنا ايه اسم لكن منصوب بايه بالفاتحه الظاهره ولفظ الجلاله مضاف اليه طيب لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى رسول الله إيه؟ رسول هنا ايه ما جار ومجرور تمام ولفظ الجلالة الله برضو مضاف إليه ماذا تفيد الإضافة الإضافة بتفيد إيه إيه الفايدة منها ها التعريف أو التخصيص إحنا لما قلنا هذا رسول الله أضفنا رسول إلى من إلى الله كنا عرفنا بأن هذا الرسول هو رسول إيه صورة زي ما قلنا هذا رسول علاء يعني جاي من طرف ايه علاء يبقى هنا ايه عرفت او خصصت التعريف اذا كان الاسم المضاف اليه معرفة اذا كان الاسم المضاف اليه إيه؟ معرفة. افادت الاضافة التعيين والتعريف كما في قولك ايه رسول الله تمام مجلد السيرة السيرة دي معرفة يوم الجمعة الجمعة معرفة حيث أصبح كل من المجلد واليوم ها معرفتين بإضافتهما إلى إيه إلى المعرفة فإذا أضيف المضاف إلى معرفة أصبح إيه معرفة وعينته أي نعم وإحنا من أنواع المعارف قلنا إيه الإضافة إيه اسم النكرة إذا أضيف إلى معرفة أصبح إيه غلام ده نكرة ولا إيه لما أقول غلام زيد اصبح ايه معرفة عرفت الغلام ده ان الغلام ده مين غلام زيد كتابه كتاب دي ايه نكرة بقول كتابه السيرة معرفة يبقى من انواع المعارف اللي خدناها يوم درس المعرفة آآ آآ النكرة اذا اضيفت الى ايه الى معرفة عرفت طيب النوع الثاني لا، التخصيص إذا كان الاسم المضاف إليه نكرة أفادت الإضافة التخصيص ها رأيت ضوءا أه في الليل لجاز أن يكون ضوء إيه برق أو نار أو مصباح أو غيرها تمام فإذا أضفته إلى نكرة فقلت رأيت ضوء نار خصصت بالنار خصصته بإيه بالنار دون غيره الضوء اللي انت شفته ده شفته من ايه نار تمام يبقى هو المع المضاف إذا أضيف إلى معرفة أصبح إيه معرفة وإذا أضيف إلى نكرة أفاد التخصيص يعني الضوء ده خاص بإيه بضوء النار سواء فعل او اسم تمام لا ما نتكلمش على فعال احنا بنتكلم على اسلام في اياك نعبد آه، تخصيص ف- ف- جبتها من هنا لا لا دي غير دي خالص دي مش اضافه اه المضاف لا والمضاف هنا الكاف الضمير الضمير مضاف آه، ونعبد اياك نعبد نحن مفيش تا- هنا آه، و- وضح بايتين من كتاب الله تعالى تمام افاده ال- آه، الاضافه لتع- لتعريف المضاف نكره زي آه، قوله تعالى احل لكم صيد البحر صيد هنا ده نكرة ولا مش نكرة لما أضيف إلى معرفة اللي هو إيه البحر أصبح إيه معرفة صيد آه. آه. تمام البحر آه. وقوله تعالى إن شجرة الزقوم يبقى هنا الشجرة دي نكرة لما أضفتها إلى إيه معرفة أصبحت إيه معرفة الزقوم آه. طعام الأثيم طعام ده نكرة ولا م- م- معرفة نكرة لما أضفته إلى معرفة أصبح إيه معرفة طعام الأثيم فإنك إذا تأملت الآيتين وجدت المضاف إليه مع معرفا في الت... في التراكيب الإضافية صيد البحر وشجرة الزقوم وطعام الأثيم أما المضاف فإنه وإن كان في الأصل نكرة فقد اكتسب في هذا التركيب إيه؟ التعريف عرف آه، من المضاف إليه فإن كلمة صيد مثلا تدل وحدها على إيه على صيد غير معين صيد إيه صيد البحر صيد البر صيد السمك صيد, صيد- صيد إيه تمام فهي لهذه نكرة فإذا قلنا صيد البحر فإنها تكون قد عيناها فأصبحت إيه يبقى الم- الصيد اللي أنا قصده هو صيد إيه البحر وضح بآيتين من كتابة الله تعالى الإفادة لتخصيص المضاف النكرة ازاي تمام قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ها فدية طعام آه. أي, أي, يبقى أي نوع من طعام مسكين هنا خصصنا الطعام بإطعام مين المسكين دون غيره مش الغني ولا المبسوط ولا أي حد إنما إيه المسكين بس يبقى الفدية هتكون طعام إيه طعام مسكين او مساكين يعني تمام خد بالك وقوله تعالى وما ادراك ما العقبه ها فك رقبه مش اي عقبه جا- يبقى الف... الع- يبقى العقبه المقصود بها هنا ايه فك الرقبه عتق الرقاب تمام الأسيرة عتق رقاب العبيد يعني هاتان الآيتان فيهما المضاف إليه نكرة وهو كلمة مسكين ورقبة ورقبة آه فلم يكتسب المضاف منها التعريف ما بيجيش معرفة إنما بيجي إيه مخصص ها كما في المثالين الأولين وإنما اكتسب التخصيص فإنما هو مما لا شك في أن كلمة طعام أعم من إيه طعام مسكين الطعام ده ممكن يبقى أشياء كثيرة جدا فاكهة اللحم لا تسمع لا أعم تمام وقد اكتسبت هذا التخصيص بسبب الإضافة إلى إيه نكرة زيها فالمضاف نكرة إذا أضيف إلى معرفة أصبح نكرة وإذا أصبح معرفة وإذا أضيفت النكرة إلى نكرة أ- خ- خصصت ثاني ثاني إذا أضيفت الم- النكرة إلى المعرفة أصبحت معرفة وإذا أضيفت النكرة إلى نكرة خصصت أيوة تمام ها وقد اكتسب هذا التخصيص بسبب إضافة إلى نكرة زيها طيب أقسام الإضافة تنقسم الإضافة إلى قسمين معنوية ولفظية الإضافة تنقسم إلى كم قسم معنوية معنوية ولفظية تفيد تعريف المضاف أو تخصيصه كما قلنا تكون على معنى حرف الجر على معنى إيه حرف الجر لا تفيد تعريف المضاف ولا تخصيصه تفيد إيه تخفيفه اللفظ فقط فهي لو عرفت أو خصصت فهي معنوية وإن آه لم تعرف تعرف ولا تخصص فهي ايه اضافة لفظية فقط زي ايه بقى ن- ناخذ هنفصل اقسام المعنوية تنقسم المعنوية الى ثلاثة اقسام اللي ذكرها ما تكون الاضافة فيه على معنى من وما تكون الاضافة فيه على معنى في وما تكون الاضافة فيه على معنى ايه اللام دي المعنوية دي المعنوية دي اللي قلناها اللي احنا قلناهم الإضافة التي تكون بمعنى من ها تسمى الإضافة البيانية ويكون المضاف إليها من جنس المضاف وذاك بس قوله هذا ثوب حرير لأن الحرير الثوب ده من الحرير ده الثوب من جنس الحرير
ويبينه ويبينه فهو بمعنى آه، آه، آه، يبقى بينه الثوب ده نوعه ايه صوف حرير آه، كستور طبعا انت نسيتوا الكستور اه دكتور العبد اه تمام فالمعنى ثوب من حرير وتلحظ ان الحرير جنس لايه ثوب.
للثوب اي ان الثوب اه بعض منه والحرير بين جنس ايه الثوب وكذلك اذا قلت هذا خاتم فضة او هذا ايه شباك حديد تمام آه فان الخاتم والشباك آه بعض الفضة والحديد وجزء منه فالمقصود خاتم من فضة وشباك يبقى ايه ده آه، اضافة ايه بيانية فلما يجي بمعنى من بيبقى اضافة ايه يا شيخ محمد يبين ويوضح كذلك أمثلة الموظف هذا صوب آه، خز وباب صاج وخاتم حديد ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين آه، مقام آه، في نار جهنم خالدين فيها يبقى مش في أي نار مش في نار عادية نار إيه جهنم فالنار أصلا من جهنم ايوه نعم.
وقوله تعالى أحلت لكم آه، بهيمة الأنعام مش هي بهيمة تمام وقوله تعالى فأخرجنا به نبات كل شيء تمام وقوله تعالى ولباس التقوى آه ذلك خير يبقى ما بتكلمش على الملابس العادية بتكلم على اللباس المعنوي اللي هو إيه يبقى آه، عايز يقول ولباس من التقوى يبقى ده ب- لباس دي دي ده المضاف ايه البيان متى يبقى إضاءة الاضافه اضافه بيانيه اذا كان ايه بمعنى من او جزء من كل وقوله تعالى الف لام راء تلك الكتاب تلك ايات الكتاب ايه ها الحكيم وضح الاضافه التي تكون بمعنى في مع التمثيل احنا كده انتهينا من معنى ايه من هي الإضاءة البيانية هي الإضافة التي تكون فيها المضاف إليه المضاف إليه ظرف للمضاف إما ظرف زمان أو ظرف إيه مكان نحو قولك إيه بل مكر الليل فإن الليل ظرف ولا مش ظرف ظرف للمكر ووقت يقع فيه إيه يقع المكر فيه ومنها قوله تعالى تربص ها أربعة إيه أشهر أشهر دي ظروف ولا من ظرف ظرف زمان وكذلك قولك ايه صوم رمضان فريضة عايز يقول ايه الصوم في رمضان ها عشان رمضان ظرف زمان فرمضان ظرف زمان للصوم اي الصوم في رمضان فريضة تمام وتقول سفر البر أشد مشقة من سفر إيه؟ البحر أنت تقصد إيه هذه مكانه ظرف مكانه البر ده مكان ولا زمان مكان والبحر مكان فعايز تقول السفر في البر آه آه أشق من السفر في إيه؟ في البحر فالبر ظرف مكان للسفر والبحر ظرف مكان للسفر والإضافة على معنى في أي سفر سفر في البر أشد ش- مشقة من سفر في الإيه؟ في البحر ومنه قوله تعالى يا صاحبيه السجن السجن ده مكان ولا زمان نعم مكان مكان ولا زمان مكان يا فندم مكان أرباب متفرقون خير أم الله الواحد إيه القهار صاحبي مضاف والسجن هنا إيه مضاف إليه والإضافة على معنى إيه في أي أن السجن مكان للمضاف أي أن المصاحبة كانت فين في السجن ما كانتش في أي مكان تاني يا حرف نداء صاحبي منادى منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الياء لأنه إيه مسنى و- وهو مضاف تمام وحذفت النون بقى ليه للإضافة آه، بين السجن أي هو أصلا يا صاحبين السجن السجن مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه؟ الكسرة الظاهرة إلى- على إيه آخر ومنها قوله تعالى أولئك لهم عقبى آه الدار وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع إيه متاع الغرور وقوله تعالى وهو الذي جعل جعلكم خلائف الأرض وقوله تعالى ألم يؤخذ عليهم إيه ميثاق الكتاب يجعلهم خلائف في الارض
بأي- نعم خلائف الأرض أيوة.
يعني هي البلاد- الأرض مكان هو الذي أخذ عليكم ميثاق في الكتاب نسبة يعني موجودة في الآية ها؟
فاء موجودة في الآية ولا لا؟
لا خلائف الأرض أصل في آية ثانية موجودة في الآية آه.
أيوه في في آه.
آه، وضح الإضافة التي تكون بمعنى اللام خلاص يبقى آه، احنا بمعنى الباء بمعنى من يبقى بيانية بمعنى ايه في ها بتبقى المضاف إليه ظرف ايه للمضاف بيبقى ظرف مكان أو ظرف زمان وضح الإضافة التي تكون بمعنى اللام احنا قلنا الإضافة تكون بكم معنى من وفي من من من وفي واللام وضع الإضافة التي تكون بمعنى اللام ها هي التي تفيد الملك والاختصاص نحو قولك إيه غلام زيد فإضافة الغلام لزيد أفادت إيه أن الغلام ملك لمين لزيد فهي اللام للملكية ومن قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه الفيل تمام وأما ما تفيد الاختصاص فهي غ- ولا يحض على طعام المسكين هو مش هنا اللي مش الطعام هنا طعام ال- ال- المسكين ال- يحض على طعام للمسكين أي للاختصاص وليس للملكية هنا وأما وقوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا تمام ما الإضافة اللفظية بقى الإضافة اللفظية هي إضافة اللفظ إلى معموله فلا يفيد إيه المضاف تعريفا ولا تخصيصا احنا قلنا الإضافة تنقسم إلى كم قسم قسمين معنوية لفظية المعنوية التي تفيد ايه يا اما البيان يا اما التخصيص يا اما ايه الكي يا اما بمعنى من او معنى في او معنى ايه لا طيب اللفظية بقى تفيد ايه بقى فلا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا انما الغرض منها التخفيف بس في اللفظ المقصود بالاضافه اللفظيه ايه التخفيف ها آه آه بحذف التنوين او نون المثنى وجمع المذكر السالم ولا تكون على معنى حرف الجر يبقى دي ما بتكونش على معنى انما المقصود منها التخفيف ازاي زي آه، آه، يعني فبشيل ايه يا اما النون جمع مذكر السالم او مثنى او اشيل التنوين اه زي ما بقول ايه الصفحه الرسميه اه لمحبي الشيخ ابو اسحاق
محبين يعني هي اصلها ايه محبين لمحبين فش- هو حذفت في التفسير.
فحذفت النون هنا للتخفيف تمام دي لفظية اه لما اقول ايه آه آه صفحة ايه محبي ما تبقاش محبي حكاره العالم اه صفحة ايه محبو فين؟
تمام اه لما اقول محبه ما تبقاش محبي بالواو طيب هنضرب الامثله هذا الاخ طالب علم مم. فكلمه طالب مضاف وعلم ايه مضاف اليه واصل التركيب قبل الاضافه هذا الاخ طالب للعلم فحذف التنوين للتخفيف طالب علم ما قلتش ايه طالب وبالإضافة حصل تخفيف في اللفظ بحذف التنوين وجر المضاف إليه ومعنى قوله تعالى قل هذه ناقة لها شرب ولكم إيه شو- شرب يوم هي وصلا ولكم إيه شرب يوم فحذف التنوين لإيه فتخفيف وقلت ولكم شرب يوم معلوم آه نمرة اثنين أه لا أمتلك شبر أرض فهي قبل الإضافة لا أمتلك إيه شبرا من الأرض فلما أضفت حذفت إيه التنوين عند إيه هنا قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت هي أصلا إيه ذائقة الموت فحذف التنوين هنا إيه بسبب الإضافة لإيه للتخفيف يبقى ده ده يبقى دي إضافة إيه لفظية تمام وأصلها ذائقة بالتنوين ومنها قوله تعالى قل, آه، قل هذه ناقة لها آه، لها إيه شرب ولكم آه، شرب يوم معلوم آه، نمرة ثلاثة طالبا طالبا مثنى اهو العلم مهذبان هي اصلها ايه طالبان فطالب مضاف والعلم مضاف اليه وقد حذفت النون من المثنى طالبان عند الاضافه فاحدث حذف النون تخفيفا ايه في اللفظ فنون التثنيه والاضافه لا يجتمعان يبقى نون التثنيه ونون الجمع لا يجتمعان مع الإضافة وكذلك التنوين مع الإضافة لا يجتمع يعني طالبة دي مرفوع حرف النون لا طالبان مرفوع بالألف لأنه مسنى وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ومنها قوله تعالى واتل عليهم نبأ ها نبأ إيه هي أصلها نبأ إيه ابنين آدم فحذفت النون لتفويض وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آه لما تقرأ هذه الآيات يا شيخ مجدي طبعا آه، بتبقى إيه آه خلاص العملية فهمت معنى الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين آه يدي الله ورسوله هي أصلا إيه يدين الله ورسوله تمام وقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب هي أصلا ت- تبت إيه يداني وأصلها يدان وأقم الصلاة آه طرفي النهار هي أصلها إيه آه طرفين تمام وإليك إعراب الشواهد الماضية ابني مضاف إليه مجرور وعلامة جره إيه الياء لأنه مثنى وهو مضاف وحذفت النون لإيه ضاف آدم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الفتحة لأنه ممنوع من إيه من الصرف آه، يدا فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيه الألف لأنه إيه مثنى آه، آه، تبت يدا ها أبي لهب أبي مضاف إليه مجرور عن جره الياء لأنه من الأسماء إيه الخمسة أبي لهب جاء معلم الناس الخير هي أصلها إيه معلمون الناس الخير فتحذف النون هنا لإيه للتخفيف آه التخفيف والإضافة لا عند الإضافة تحذف النون للتخفيف معلمه فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايه الواو لأنه ايه جمع مذكر سالم والناس مضاف إليه مجروع قد حذفت النون من جمع المذكر السالم معلمون عند الإضافة فأحدث حذف النون تخفيفا وسهولة في ايه في اللفظ لذلك يقول لك ده ايه آه مضاف ايه لفظي تمام فنون جمع المذكر و- والإضافة لا يجتمعان ومنه قوله تعالى إنا, مرسل إنا مرسلوا الناقة الناقة فتنة هي أصلها إيه إن مرسلون ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم هي إيه ناكسون رؤوسهم عند ربهم ما تقولش ناكسوا هنا فعل مضارع ما- منصوب بحذف النون ها اسم ناقص دي اسم فاعل آه ن- اسم وليست فعل وقال تعالى قالوا إنا مهلكوا هذه القرية هي أصلا إيه أهل هذه القرية هي أصلا إيه مهلكون وأصلها مهلكون وقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هي إيه ظالمين أنفسهم ها وأصلها ظالمين آه، اذكر مثالا توضي- توضح فيه أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا قول الله عز وجل هاديا بالغ الكعبة فكلمة هديا آه نكرة وبالغ مضاف إلى الكعبة والكعبة علم فلو كانت استفادت بالغ التعريف لما جاز أن نصف بها إيه النكرة فهذا من الأدلة التي وردت على أن المضاف في الإضافة اللفظية لا, يست... لا... لا يستفيد منه المضاف إليه تعريفا ولا إيه تخصيصا تمام وق- يعني با... آه عايز يقول إيه آه هديا بالغ الهدي ده إيه نكرة فلما جاءت بالغ بالغ لم تعرفه أه؟ لم يفد التعريف ولا التخصيص أي- إلى أين هذا الهادي لمن؟
آه بس تمام فهذا من الأدلة التي وردت وكذلك قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية آه عطفي هي ايه
ثانية هي أصلا ايه فكلمة ثانية حال وهي مضاف إلى عطفه تمام وعطفه معرفة لأن عطف مضاف إلى ايه آه ما فيهاش محظوظ دي الهاء والهاء آه، ضمير آه، فقد اكتسبت آه، عطف التعريف بسبب إيه؟ الإضافة ومع ذلك وقعت كلمة ثانية حالا ولم تكن إيه طب فلو كانت اكتسبت التعريف لما جاز أن تكون إيه ثانية دي حالا ها تمام لأن الحال لا تكون معرفة وإنما تكون إيه النكرة عمر الحال ما تبقى معرفة الحال تبقى إيه نكرة وكذلك قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين آه مقنعي رؤوسهم مهطعين حال من الضمير إيه حالهم كان إيه مهطعين م- آه، من الضمير في يؤخرهم منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم مقنعي حال منصوب برضه كان حالهم ايه مطيعين مقنعي وعلامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم ورؤوسهم رؤوس هنا ايه مضاف إليه ايه مجرور مضاف إضاف إلى مقنعي وعلامة جره الكسرة وهو مضاف وهم ايه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هل كل الأسماء تصلح للإضافة؟ سؤال مهم جدا هناك أسماء يمتنع أن تضاف مثل إيه الأعلام اسم العلم والضمائر يعني ما تقولش محمد غلام محمد ده اسم علم محمد لا يضاف إلى مين الغلام غير مضاف إليه ها هو ما يضافش.
تمام آه أيوة فالعلم الأعلام لا تضاف إنما يضاف إيه إليه إليها وكذلك إيه الضمائر جميع الضمائر ض- ضمير متكلم ضمير مخاطب ضمير إيه زي الأسماء الإشارة تمام آه وأسماء الإشارة وأسماء والأسماء الموصولة ما عدا كلمة أي في قوله تعالى إياك هيجات اللي كان بيستشهد بها وأسماء الاستفهام ما عدا كلمة أي وأسماء الشر أيضا و... ومس... ومثال إضافة أي للمعرفة قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي أه الفريقين هنا جاءت جاءت اي ايه مضاف خير مقام واحسن الدين ومثال اضافه اضافته للنكره قوله تعالى فباي إيه؟ حديث بعده يؤمنون ومنها قوله تعالى ايكم احرص على واجبه خلاص مثال للمضاف اليه الاسم الظاهر ها اول حاجه المفرد المضاف اليه الاسم الظاهر اول حاجة ايه المفرد وهنا المقصود بالمفرد ما ليس جملة ولا ايه شو قوله إيه؟ ان شجرة الزقوم هي المفردة المضاف اليه احنا بنتكلم عن المضاف اليه الزقوم هنا ايه مفرد تمام آه وعلامة آه جري مجرور بالكسرة آه جمع المؤنث السالم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض السماوات السماوات هنا ايه جمع تكس جمع مؤنث سالم سماوات جمع سماء آه م- مجرور بايه كسرة ظاهرة جمع التكسير إنك أنت علام الغيوب الغيوب هنا جمع تكسير مجرور بالكسرة آه، ممنوع م- من الصرف ومن وراء آه إسحاق إيه يعقوب إسحاق هنا مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من إيه آه، الصرف طيب اسم آه، مقصور ها، ومن أضل من اتبع هواه بغير بغير إيه؟ هدى من الله الكسرة المقدرة إنه اسم مقصور اسم منقوص واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هنا مجرور بإيه ها بالكسرة المقدرة لأنه اسم مقصور المضاف إلى ياء المتكلم اللي هو المناسبة قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي فالكسرة هنا إيه مقدرة لأنه من آه، مضاف إلى- من الأسماء الخمسة تبت يدا أبي فأبي هنا إيه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة قال سبحانه وتعالى رب أه المشرقين والمغربين هنا مجرور بالياء لأنه إيه مثنى أه وقوله تعالى وكونوا مع الصادقين هنا مجرور بالياء لأنه إيه جمع مذكر إيه سالم اسم إشارة مذبذبين بين ها ذلك أن ينبئوني بأسماء ها هؤلاء إن كنتم إيه مبني في محل جر اسم موصول ها صراط الذين اهدنا ايه صراط المستقيم صراط الذين فالذين هنا ايه مضاف اليه آه مجرور بايه ب آه، في محل آه مضاف اليه في محل ايه جر تمام مثل للمضاف المضمر هل يبقى هناك مضاف مضمر ها مضمر مضمر هو آه الكاف في قوله تعالى واذ قال ايه ربك ضمير فرب مضاف والضمير والضمير متصل ايه آه الكاف آه ض- مضمر ضاف اليه طيب والكاف في قوله كذلك قال آه ربك قال فعل ماضي رب فاعل مرفوع بالضمه ورب مضاف والكاف ايه ضمير متصل في محل ايه جر مضاف اليه كما كما في قوله تعالى فقال فمن ربكما يا موسى كما تمام كم قالوا ربنا أه وربكم م- كم دي ايه مضاف اليه كنا قال انه من أه كيد كنا فكيد مضاف وهن ايه و- والنوع وكنا دي م- مضاف اليه الهاء كل آمن إيه؟ بالله آه. وملائكته وكتبه ورسله فالهاء في ك- في ملائكته وكتبه ورسله هنا في محل جر مضاف إليه هاء في قوله إيه؟ بسم الله إيه؟ مجريها آه. أو مرساها مجريها ومرساها فالهاء هنا إيه في محل جر مضاف إليه وهما فلما أثقلت دعوا الله آه. دعوا الله ايه ربهما فهما هنا ايه ربهما دعوا الله ايه ربهما فرب هنا مضاف والهاء ايه وهما ضم- مضاف اليه وهم جزاؤهم عند ربهم جزاء مضاف والهم في ضمير متصل ضمير متصل وهن فلما رايناه رايناه اكبرنا اكبرناه وقطعنا أه ايدهن ايد مضاف وهن مضاف اليه يا المتكلم قل ان ايه ها صلاتي ها ونسكي ها ومحياي ومماتي فان حرف ناسخ صلاة صلاة ها آه، اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة آه، علامة الفتحة المقدرة لاتصاله بإيه بياء المتكلم وصلاة مضاف وإيه ولا مضاف وهكذا تمام دي بقى إيه مثل للضمائر آه، أمل. ناخد بعض ال- آه، التمرينات بسرعة ضع خطا تحت المضاف إليه في الأحاديث النبوية الآتية شيخ حسن إذا قام أحدكم يصلي من الليل آه فليستك آه يا راجل من جار مم. فليستك فعل ده أمر فعل أمر فين المضاف هنا ليس لا من الفعل لا لا إذا قام إذا قام أحدكم أحدكم مالها ليس.
أحدكم.
أحدكم تي مضاف إيه المضاف فيها
الكم كم أحدكم فأحد مضاف وكم مضاف جميل طب أمال فليستك دي فعل فين المضاف فيها بقى؟ أنت بتقولها مضاف ليه بقى دي فعل ده- ده فعل أمر يعني تسوك آه فين المضاف هنا فيها مضاف أمال قلتها ليه آه فليستك ال- ده فعل أمر فليستك هو والضمير متصل والفاعل ضمير متصل و آه والكاف هنا ايه ض- مم.
من التصوف يبقى مضاف يعني كاف آه.
مضاف الكاف هنا ايه
فاعل أستك أنت فعلا ليستأفل الكاف هنا في محل ايه فاعل شيخنا الكاف الكاف دي من أصل الفعل من من اصل الفعل الفعل إيه؟ الفعل تسوك أصله إيه؟
اه اه يستاك يستاك اصلا استاك او تسوك انت الكاف هنا ليست لا فاعل يا شيخ حسن ولا فعل ده بل من اصل او الفعل.
تسوك طيب ف لان من اصل الكلمه اه طيب ف... آه، فان احدكم اذا قرأ في صلاته ها إن أحدكم مم.
إذا قرأ في صلاته إيه إذا أحدكم ايه فين ال...
أحد مضاف والكل متصل في محل جر مضاف إليه.
بس في حاجة تانية؟
وقول انت إن أحدكم إذا إيه؟
قام في صلاته صلاته الهاء ضمير متصل أيوة آه، وضع آه ملك آه فاه على فيه وهو يقرأ في الآية مم. وضع ملك فاه على فيه
فاء
فين فين المضاف إليه فاء وال- والهاء اللي هي ال- طيب بس
على فيه الهاء الثانية برضو مضاف إليه وشيخ محمد ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل ها فمن ملك فما الملك ولا يخرج من فيه من فيه فيه الهاء مضاف إليه. تمام الجملة من الأول كده مولانا جبتها ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك الملك طب وين المضاف الأول المضاف الأول آه، فيه إيه، ازاي فيه لا.
ه- الهاء هنا مضاف إليه هو المضاف إليه بيجي بعد بعد حرف في دي حرف والهاء اسم والضمير متصل في محل ايه جر وليس مضاف إليه آه، هي أصلا من فيه ال- ال- الفيه نفسها من فيه يا شيخنا
مم.
هي أصلا فاء لا هي ولا يخرج من فيه ال- هنا دي اسم الفيه الفيه نفسه لا لا الفاء هي المضاف في الجملة دي المضاف في الجملة دي فم الملك فم الملك فالاثنين مضاف لأن الأولانية ال- آه، في المقصود الفم وليس في العادية
هي ملك وضع يا إخواني فيه فاهو.
مش حرف وضع اه وضع هي غير دور اضافه الى وضع لا امال ايه؟
الفاه ده اسم الأسماء الخمسة فاهو الفاء آه، آه، اس- اسم الر- ما- ما- ما- مرفوع بالآ- بالالف آه، آه، والهاء ضمير مضاف مش احنا إحنا اصلا من شروط ال- آه، الاسماء لابد ان تكون مضافه اسم الخمسه طيب وهنا فيه في هنا مقصود الش- حرف الجر اللي هو فيه انما المقصود بيه ايه الفم ايوه اه
أنا حاسس إن الشيخ أنا هو اللي جاوب على السؤال مش أنا تمام كمل
إلا دخل فم الملك فما مضاف والملكي الملكي مضاف
جميل اللهم رب جبرائيل وميكائيل اه فين المضاف اليه هنا لو جبتها تبقى ولد الله
وما ينفعش نقول رب رب آه جبرائيل وميكائيل جبرائيل وميكائيل ده مضاف اليه رب جبرائيل ها هي آه.
مجرد الفتح ورب مجروره بالفتحه لانها ايه آه لانه ايه علم ها طيب ممنوع الصرف شيء برضه نفس الدرجة.
وميكائيل ما معطوفه عليه آه لا لا، ميكائيل معطوف جبريل هي المضاف اليه
ممكن يكون يقصد هنا جبرائيل لوحده جبر إيل جبر إيل مضاف يضيف إلى جبر لا لا لا على معنى إنه إيه؟
لا لا لا لا ده اسم مضاف إليه لا ده اسم اسم هذا اسمه اه اه اللهم رب جبرائيل وميكائيل فجبريل هنا مضاف اليه وميكائيل هنا مجروره بالتبعيه وليس بالايه بالاضافه المخ... الدرس ما خدناهوش وميكائيل طيب ورب اسرافيل آه، اسرافيل هي المضاف تمام وم- وم- مضاف اليه مجرور بالفتحه لانه ممنوع من الصرف آه، شيخ ما- على اعوذ بك من ايه من حر النار ها آه، النار مضاف إليه ايوه حر مضافا ومن عذاب القبر يا شيخ محمود شغلك التليفون انت يا شيخ محمود النهارده مش مظبوط انت معانا مش في الفورمه خالص يا شيخ محمود النهارده مم.
آه، القبر العذاب تمام. آه، شيخ محمد آه، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة مضاف مضاف إليه طيب ماشي كمل أفضل من صلاة الفذ الفذ مم.
صلاة الفذ الفز مضاف إليه مظبوط نعم مضاف إليه بسبع وعشرين درجة أظن كده خلاص خلاص جسر ولا درجة؟
درجات تمييز تمييز آه، تعرف كده بقى صلاة فين صلاة مبتدأ مرفوع ابتدى مرفوع والجماعة و- و- وصلاة مضاف والجماعة مضاف إليه أفضل ده خبر على حسب مقام من حسب ما قلنا احنا قلنا ما يوافق- آه. ان الله حسن ان الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي ها يوم القيامة القيامة احسنت شيخ علاء اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي
إيه الجملة دي؟ يوم أظلهم أظلهم نعم كلام سليم أظلهم أظلهم الضمير مضاف إلى ال-
حد ما قال آه، هم ضمير مضاف إليه
أظل هنا إيه اسم أظل ها؟
اسم مضارع لا فعل مضارع لا أظل ده مضارع أظن أظن مم. مم. وظل فعل مضارع مظبوط أمم، والهاء هنا
هم- في محل آه، في مبني على ال- على السكون في محل نصب مفعول به مفعول به ايوه وليس مضاف اليه امال فين المضاف أظل الله آه، اليوم أظلهم ها؟
مم.
أقول إيه؟
اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظل ظلي اه ظل اه ظل الياء وال آه، لا. ياء المتكلم في محل جر مضاف اليه أمم، تمام آه، نكتفي بهذا القدر وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم